بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين النهاردة الأحد الأول من شهر بابا والكنيسة خلال شهر بابا عايزة تعلمنا إن إلهنا إله قوي له سلطان له سلطان على المرض له سلطان على الطبيعه له سلطان على الارواح النجسه وله سلطان ايضا على الموت لما نعرف ان الهنا له سلطان على كل هذه الامور ده يدخل في قلبنا سلام وفرح لان احنا كبشر ليس لنا سلطان على الطبيعه مين يقدر يوقف hurricane مع كل العلم والتقدم لما بيجي يحصل hurricane يعملوا evacuation لكن محدش يقدر يوقف ال hurricane من له سلطان على الموت مع كل العلم والتقدم اللي احنا وصلنا له انما البشريه كلها تقف عاجزه امام الموت من له سلطان على المرض امام كل التقدم الطبي يقف احيانا العلم عاجز امام بعض الامراض وكل الادويه اللي قدموها يقدموا مسكنات فقط من له سلطان على الارواح النجسه زي ما قال السيد المسيح ان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم يعني ربما ملوك ورؤساء ليس لهم سلطان على الارواح النجسه وربما يروحوا لانسان بسيط طيب في ايمان يستطيع ان يخرج الارواح النجسه الهنا له سلطان على كل هذه الامور ففي انجيل النهارده شفاء المفلوج ده يبين سلطان الله على المرض الاسبوع الجاي لما تيجوا باذن الله تسمعوا انجيل صيد السمك الكثير وده يبين سلطان الله على الطبيعه ان واحد زي بطرس طول عمره صياد سمك ويقول له يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا والسيد المسيح اللي هو حسب البشر كان نجار وملهوش في موضوع صيد السمك ده انما يقول لبطرس ادخل الى العمق القي الشبكه على جانب السفينه الايمن بطرس يسمع كلامه ويقول له طيب يا رب على كلمتك القي الشبكه هحط حكمتي واحط خبرتي واحط معرفتي على جنب وهالقي الشبكه على كلمتك ويصطاد سمك كتير الحد اللي بعتيه تسمعوا على الانسان اللي كان أعمى وأخرس وعليه روح نجس مجنون أعمى أخرس والسيد المسيح أخرج هذا الروح النجس وشفاه والحد الرابع من شهر بابا تسمعوا على إقامة ابن أرملة نايين من الموت ويبقى الكنيسة كده خلال الأربع أسابيع بتوع شهر بابا بتعلمنا سلطان المسيح على المرض في الحد الأول سلطانه على الطبيعة في الحد الثاني سلطانه على الأرواح النجسة في الأحد الثالث وسلطانه على الموت في الأحد الرابع ولما نعرف إحنا إن إحنا إلهنا له سلطان على هذه الأمور التي يعجز العلم والبشر أمامها ده يعطينا سلام ويعطينا طمأنينة ونقول له يا رب من يشبهك في الآلهة يا رب من يشبهك في الآلهة ممجدا في قديسيك صانعا عجائب في إنجيل النهاردة بعد ما السيد المسيح قدموا له المفلوج بص له كده وقال له يا ابني مغفورة لك خطاياك مش ده اللي كانوا الناس عايزاه الناس كانت عايزة ان المسيح يشفيه وجروب تاني قال لك لا هو مين ده ده شخص عادي من يستطيع ان يغفر الخطايا الا الله وحده فانقسموا الناس مجموعه ما عجبتهمش كلمه مغفوره لك خطاياك لان غفران الخطايا ده من سلطان الله وحده ومجموعه تانية رد المسيح ما قابلش توقعاتهم هم كانوا متوقعين ان المسيح يشفيه ايه مغفوره لك خطاياك فهنا السيد المسيح رد عليهم وقال لهم ايما ايسر ايه الاسهل ان يقال للمفلوج مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم احمل سريرك وامشي احنا لاول وهله لما نسمع السؤال ده نقول لا طبعا الاسهل ان يقول له مغفوره لك خطاياك لان دي مجرد كلمه ربنا يغفر لك خطيتك وخلصت على كده انما عشان يقول له قوم احمل سريرك وامشي وده مفلوج ده دي محتاجه معجزه ده عمل اعجازي يعجز البشر ان يفعله دفنت للاسهل ان يقول له مغفوره لك خطاياك ولكن يا احبائي ده خطأ زي ما هنشرح دلوقتي ان الاسهل ان يتقال له قوم واحمل سريرك وامشي والشيء الاصعب ان يقول له مغفوره لك خطاياك ليه علشان يقول له قوم احمل سريرك وامشي كلفت السيد المسيح ايه كلفتوش حاجه بسلطان لاهوته لانه الله يستطيع ان يامر المرض فيخرج امر المرض وقال له قوم احمل سريرك وامشي قام المفلوج حمل سريره ومشي ممجدا الله ما كلفتش المسيح حاجه بالنسبه لنا احنا البشر اه دي معجزه انما بالنسبه للسيد المسيح ده شيء طبيعي لم تكلفه شيء طيب مغفوره لك خطاياك كلفت المسيح شيء ديفنتلي كلفته السيد المسيح ما كانش يقدر يقول مغفوره لك خطاياك الا لما يتمم الصليب على يتمم الفداء على الصليب لانه بدون سفك دم لا تحدث مغفره عشان السيد المسيح يستطيع ان يقول مغفوره لك خطاياك كان لابد ان يسفك دمه على عود الصليب ويسفك دمه ده دي بس اخر القصه ده من اول التجسد وانه يتولد في مزود للبقر وانه يخلي ذاته وياخذ شكل العبد ويصير في الهيئه كانسان ويحاربوه من وقت طفولته هيرودس يقتل الاطفال بيت لحم كلها بسببه ويهرب الى ارض مصر ويعيش كانسان فقير ليس له اين يسند راسه ومره يحاولوا ان هم يرموه من فوق الجبل ومرة يقولوا عنه انه مختل ومرة يقولوا عنه ان هو اتباع لزبور رئيس الشياطين غير بعد كده لما وقف يتحاكم وغير الخيانة اللي عملها فيها هوذا تلميذه والإنكار اللي, اللي تممه فيه بطرس تلميذه الآخر وكل الألامات بتاعة السيد المسيح اللي شفناها ما قبل الصليب اللي منكم شاف كلمة فيلم ال Passion of Christ وبعد كده الصليب كل ده كل ده علشان يستطيع ان يقول مغفوره لك خطاياك لان لو سيد المسيح ما ماتش على الصليب ما كانتش خطايانا اتغفرت فسيد المسيح بيقول لهم انتوا زعلانين عشان انا قلت له مغفوره لك خطاياك انا اديت له الحاجه الاهم اديت له الحاجه الاقيم ما اديتلوش الحاجه البسيطه اهو المفلوج ده شفى وعاش 20 30 40 50 سنه بعد المعجزه دي وبعد كده حصل له ايه؟ مات فيعني قم احمل سريرك وامشي فادته كام سنه انما مغفوره لك خطاياك هتفيده قد ايه؟ هتفيده في حياته الابديه كلها لان لو خطاياه ما اتغفرتش ما كانش يستطيع ان يرث الحياه الابديه فالسيد المسيح اداله ما هو اعظم وما هو اقيم للاسف احنا كتير لما نقف مع ربنا نشغل ربنا بتفاهات بتراب الارض نقول يا رب عايزين كذا عايزين فلوس عايزين اكل عايزين وظيفه وعايزين وعايزين وعايزين والحاجات دي كلها تفاهات وربنا وعدنا انه يعطينا هذه كلها لان احنا اولاده مش كده ربنا عايزنا نفكر في الحاجه الاقيم نفكر في الحاجه الاغلى نفكر في الحاجه الاحسن اللي مفيش حد يقدر يديها لنا غير ربنا ربنا عشان كده قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها هذه كلها اللي ايه هي ماذا ناكل وماذا نشرب وماذا نلبس هذه كلها تزاد لكم لان ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون هذه الاشياء ربنا عارف ربنا اللي خلقنا عارف ان احنا محتاجين ناكل ونشرب ونلبس فما تشغلش وقت ربنا وما تضيعش الفرصة اللي انت موجود فيها مع ربنا انك تفضل تسأل في تراب الأرض تسأل على أمور أرضية زائلة لكن اسأل الشيء الأعظم اسأل الشيء الذي يستمر معك إلى أبد الآبدين اسأل مغفرة الخطايا والخلاص الأبدي والحياة الأبدية ولكن ما يمكن برضو الناس يقول لك اه السيد المسيح هو بيقول له مغفوره لك خطاياك مش عرفنا ان خطاياه تتغفر ان خطاياه فعلا اتغفرت فراح السيد المسيح قال لهم وعلشان ما خليكمش تفكروا وتقولوا هل انا ليا سلطان اغفر الخطايا ولا لا لو ليا فعلا سلطان ان انا اغفر الخطايا انا استطيع ان انا اشفي هذا الانسان فيقول ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم احمل سريرك اذهب الى بيتك قال له قوم احمل سريرك واذهب الى بيتك فقام للوقت وحمل سريره فالسيد المسيح عمل المعجزه عشان يثبت للناس ان له سلطان ان يغفر الخطايا لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا ان يغفر الخطايا فقال للمفلوج قوم احمل سريرك وامشي فتمم هذه المعجزه لكي ما يثبت السيد المسيح انه له سلطان على الارض ان يغفر الخطايا هذا السلطان الذي للمسيح ان يغفر الخطايا قد اعطاه لرسله حين نفخ في وجوه تلاميذه القديسين ورسله الاطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياه غفرت له ومن امسكتموها عليهم امسكت هذا السلطان هو سلطان الله وحده ولكن هذا السلطان اعطاه المسيح لتلاميذه وخلفائه وبالطريقه دي اصبح لتلاميذ السيد المسيح وخلفائهم السلطان ايضا ان يغفروا الخطايا على الارض وده اللي بيمارسوه في سر التوبه والاعتراف. لكن حاجه عجيبه ان هم يجيبوا له يجيبوا عيان للسيد المسيح والسيد المسيح يقول له مغفوره لك خطاياك. هل ده معناه ان هناك علاقه ما بين المرض والخطيه؟ هل معنى كده ان الخطيه بتؤدي الى المرض في اعتقاد كان ماشي بين الناس ان في علاقه ما بين الخطيه والمرض فحتى لما جم شافوا المولود اعمى فالتلاميذ سالوا المسيح قالوا له من اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى ولكن السيد المسيح قال لهم لا هذا اخطا ولا ابواه اللي انا عايز اشرحه هنا ان المرض ان جنرال المرض ان جنرال دخل للعالم بسبب الخطيه يعني لو العالم ما كانش فيه خطيه ما كانش حد هيمرض من اجل هذا في الابديه في الابديه لان مش هيكون في خطيه فمش هيكون في مرض ولكن لو انسان عيان ممكن يكون المرض بتاعه ده مش بسبب خطيته الشخصيه اي نعم المرض دخل الى العالم بصفه عامه بسبب الخطيه ولكن زي ما السيد المسيح قال على المولود اعمى لا هذا اخطا ولا ابواه ولكن لتصر اعمال الله فيه فمش كل مرض سببه الخطيه ممكن انسان يكون عيان والمرض ده مش سببه الخطيه ولكن برضه في امراض تؤدي الى خطايا يعني واحد مثلا بيسكر ويشرب خمور كتير ممكن ده يؤدي الى تليف في الكبد واحد مثلا بيشرب سجاير كتير ممكن ده يؤدي الى التهاب رئوي و cancer في الرئه ناس عايشين في الخطيه والزنا ممكن ده يؤدي الى كل ال sexual transmitted diseases فاذا هناك بعض الخطايا التي تؤدي الى امراض ولكن ليس كل مرض سبب الخطيه ده انا عايز اقول لكم ان الخطايا التي تؤدي الى امراض وممكن تؤدي الى الموت الجسدي خطيه التناول من غير استحقاق بولس الرسول في كرونسس الاولى صح 11 قال كده المن ياكل جسد الرب ودمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه من اجل هذا يعني بسبب ان بعضكم بيتناول من غير استحقاق من اجل هذا فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يموتوا يعني فيكم ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون فالتناول من جسد الرب ودمه من غير استحقاق ممكن يؤدي الى المرض طبعا الاستحقاق بيجي منين بيجي من التوبه والاعتراف فالانسان عشان كده بولس الرسول كمل وقال فليمتحن الانسان نفسه وهكذا يتناول من جسد الرب ويشرب من دمه يعقوب الرسول لما حب يعالج مشكله المرض قال ايه قال امريض احد بينكم يدعو قصوص الكنيسه يصلوا عليه بزي... يصلوا عليه ويدهنوه بزيت وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطيه تغفر له وان كان قد فعل خطيه تغفر له يعقوب الرسول عايز يقول ايه يقول لو انا عيان النهارده ممكن يكون المرض ده بسبب خطيه فعلشان اعالج النقطه دي في الاول اول ما اكون عيان اجيب ابونا واخليه يصلي لي ويدهن بزيت واعترف واقدم توبه فان كنت المرض ده بسبب خطيتي الشخصيه انا خلاص قدمت توبه واتغفرت الخطيه وبالطريقه دي ممكن انال الشفاء امريض احد بينكم يدعو قصوص الكنيسه يصلوا عليه ويدهنوه بزيت وصلاه الايمان تشفي المريض والرب يقيمه وان كان قد فعل خطيه تغفر له اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا يبقى اذا هنا بيقول يعقوب الرسول بيقول من خلال الاعتراف ومن خلال الصلاه لو مرضي ده كان بسبب الخطيه ممكن ينال الشفاء لو انا قدمت توبه يعقوب الرسول اخذ ده منين اكيد طبعا من تلمسته للسيد المسيح وايضا من العهد القديم في اصحاح جميل قوي في الاصفار اللي حذفها البروتستانت سفر اسمه يشوع بن سيراخ ويا ريت تقروا السفر ده سفر جميل زي سفر الامثال كده كله حكم مليان كده حكم من الاصفار ونقرا منه كتير في اسبوع الالام نقرا من سفر يشوع بن سراخ كتير في اسبوع الالام يشوع بن سراخ في اصحاح اصحاح 38 الاصحاح ده كله على الاطباء والطب والعلاج الى اخره فالاصحاح ده 38 من يشوع بن صراخ القديس يشوخ بن صراخ اتكلم على أربع حاجات يعملها الإنسان لما يكون عيان أربع حاجات يعملها الإنسان لما يكون عيان بيقول له يا ابني إن كنت مريض أول حاجة تعملها صلي إلى الرب لأن ربنا هو اللي بيعطي الشفاء فأول حاجة الإنسان المريض يصلي من قلبه لربنا تاني حاجة يعملها يقول له وقدم توبة عن خطاياك وقر بيها لئلا يكون المرض بسبب الخطية فيبقى أول حاجة يصلي لربنا وداني حاجة يقدم توبة واعتراف بالخطية تالت حاجة يقول له لو أنت مريض قدم تقدمة ثمينة للرب وهنا طبعا التقدمة مفروض بتختلف عن العشور لأن أحيانا الناس يجوا يقول لك إيه يقول لك أنا ندرت إن أنا أدفع العشور بتاعي ما ينفعش ما أنت بتدفع العشور anyway المفروض إنك تدفع العشور anyway فده ما ينفعش يبقى نادر النادر المفروض حاجة عن ال- ال- الندور اللي أنت بت... العشور اللي بتدفعها واحد يقول لك أنا ندرت مثلا إن أنا أصوم الأربع والجمعة ما أنت المفروض بتصوم الأربع والجمعة ده ما اعتبرش صيام الصيام انك تصوم حاجه زياده عن الاربع والجمعه اللي بتصومهم واحد يقول لك انا نذرت ان انا اقرا الانجيل كل يوم انت المفروض تقرا الانجيل كل يوم واخد بالك؟ فعشان كده لما يشوع بن صراخ اتكلم على تقدمه ما بيتكلمش على التقديمات اللي انتوا بتقدموها عادي دي المفروض تكون تقدمه زياده ايه السبب في التقدمه دي ان انا بقول له زي ما بنقول في صلاه الشكر نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال حتى ان كنت سمحت بالمرض احنا يا رب بنشكرك ولو سمحت بالشفاء احنا يا رب بنشكرك كل يا رب شيء ياتي منك احنا نفرح بيه زي ما بولس الرسول كان عيان كان عنده شوكه في الجسد وصلى لربنا ثلاث مرات عشان ربنا يشفيه ربنا قال له لا انا مش هشفيك تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل انا عايزك ضعيف لان القوه بتاعتي يا بولس ما بتشتغلش مع الانسان اللي شاعر بقوته قوتي تشتغل فقط مع الانسان الشاعر بضعف فلما تكون ضعيف انا قوتي تشتغل فيك فبولس قال له خلاص يا رب ان كنت انت مش عايز تشفيني لذلك افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح طلب من ربنا الشفاء ربنا قال له لا قال له خلاص يا رب اشكرك وانا قابل ال- ال- المرض نفس الكلام و- ان احنا بنقدم تقدمه بنقدم تقدمه ده بدليل ان انا بشكر ربنا سواء شفاني او ما شفانيش انا عارف ان ربنا بيعمل ما يحسن في عينيه انا مجرد بعرض عليه زي مريم ومرثا ما قالوا له هوذا الذي تحبه مريض انا بعرض عليه مشكله المرض ربنا حب يشفيني حلو ما حبش يشفيني كويس لتكن مشيئتك يا رب يبقى اول حاجه تصلي تاني حاجه تقدم توبه واعتراف ثالث حاجة تقدم تقدمة رابع حاجة يقولها يشوع بن صراخ في صح 38 يقول لك واذهب إلى الطبيب لأن الرب يعطي الشفاء على يديه لأن ربنا خلق ال- ال- الطب والأطباء وربنا هو اللي وضع ال- ال- الأدوية في الأعشاب لأن ناس كتيرة عايزة ربنا يشفيها بطريقة إعجازية لكن لا هو ممكن ربنا يقدر يشفيك عن طريق الطب ويقول في يشوع ابن ابن الصراخ لانه يعطي الطبيب التشخيص ويقوده الى العلاج يعني ربنا هو اللي بيلهم الطبيب بالتشخيص المظبوط ياما دكاتره عظماء وشخصوا حاجات غلط وضيعوا حياه ناس ف مين اللي بيعطي هنا ش- ال- التشخيص السليم ومين اللي بيرشد ومين اللي بيخلي اللي يو- يوصف الدواء السليم هو الله علشان كده لا تحتقر الطبيب لأن الرب صنعه وهو يعطي الشفاء على يديه زي ما قال في يشوع بن سيراخ يبقى إذا أربع حاجات الإنسان يعملهم يصلي لربنا يقدم تقدمة ثمينة لله يو- آه، يقدم توبة واعتراف ويذهب إلى الطبيب لأن الله يعطي الشفاء آخر نقطة أقولها لكم بسرعة في موضوع المرض إن اللي منكم يقرأ في سفر التكوين يلاحظ إن الإصحاح الأولاني لما ربنا خلق آدم وحواء امرهم ان هم ياكلوا ايه ياكلوا فقط عشب الارض وال... و... و... سوري مش الاعشاب ياكلوا الخضروات والفاكهه بس ما, ما... ما فيش حاجه تانية لكن بعد كده حصل اضافتين للاكل اضافه بعد الخطيه بتاعت ادم و- وحواء والاضافه الثانيه حصلت بعد الطوفان وفلك نوح الاضافه الاولى اللي ربنا اضافها بعد ادم وحواء ان في العقوبه بتاعت ادم قال له وتاكل عشب الارض تاكل عشب الارض ويجي بعد ال- الطوفان وفلك نوح فربنا يقول له كما اعطيتكم عشب الارض الان بيديكم السمك وال- والحيوانات وكل دابه تدب على الارض لتكون لكم طعاما يبقى هنا في- في تكوين تسعة ربنا ذكر ان هو اداهم عشب الارض دي الاضافه الاولى والاضافه الثانيه اداها لهم اللي هي اللحوم طب ليه ربنا اضاف الاعشاب بعد السقوط بتاع ادم وحواء زي ما انا قلت لكم ان الخطيه دخلت الى العالم بسبب ايه سوري المرض دخل الى العالم بسبب الخطيه فاول ما ادم وحواء اخطاوا ربنا عرف ان هيصابوا بالامراض لان المرض دخل الى العالم بسبب الخطيه مش كده ربنا من محبته وهو بيدي ادم العقوبه قال له وتاكل عشب الارض لان في الاعشاب دي هيجد الدواء والشفاء للمرض اللي دخل للعالم بسبب العصيان وبسبب الخطيه عشان كده لما تقروا في تكوين ثلاثة العقوبة وتقروا وت- وتأكل عشب الأرض تعرفوا إن دي محبة ربنا اللي بيعتني بينا وحط في الأعشاب ال- الأدوية والشفاء لكيما تشفي أمراض الإنسان الله الذي له سلطان على المرض وعلى الطبيعة وعلى الموت وعلى الأرواح الج- الج- النجسة يشفي امراض نفوسنا واجسادنا وارواحنا ويجعلنا مقدسين وطاهرين لنا نصيب في ملكوت السماوات مع كافه قديسيه لالهنا المجد الدائم الى الابد امين